السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله والله أنا أحبكم في الله وإخوتي يجب أن توقنوا يجب أن تكونوا على يقين من محبتي لكم وحرصي عليكم وخوفي عليكم وطلبي أفضل ما مما أريد لنفسي أن يكون لكم لذلك يعني هذا الكلام بمناسبة بداية حلقة الليلة حلقة اليوم من حلقات كيف وأخواتها ولعل هذه الحلقة والتي تليها حلقتين يمثلوا بالنسبة لي آه حرج خطر أهمية بالغة في تقرير أحكام الصيام ليه احنا عايزين نتكلم بصراحة وبوضوح تاني أنا بحبكم في الله بقول يا إخوة وأخواتي إن الكلام كتير التلفزيونات بقت القنوات وقنوات دينية وغير دينية الكلام كتير في الدين وانت هتسمع مني كلام ممكن النهاردة ممكن في الحلقة القادمة ان شاء الله عن مثلا حكم الحقنة وحكم الطيب وحكم البخور وحكم اللبان وحكم معجون السنان وحكم نزول حمام السباحة وحكم وهكذا احكام كثيرة جدا وتفاجأ انك تسمع الكلام مني وكلام من ناس تانية عكس اللي انا بقوله تماما وكلام ثالث وكلام رابع وكلام خامس وانا انا مقدر انك انت هتوه وتقول طب اعمل ايه طب اسمع كلام مين طب اصدق مين وعشان كده بقول ان اهمية الحلقة دي في او اهمية المقدمة دي ان انا بقول لك ان هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم النهاردة في الجرايد شباب الصحفيين بيكتبوا وبيقول رأيه بيقول رأيه في الشيخ ورأيه في كلام الشيخ ورأيه في الكتاب والسنة ورأيه في الأحكام ورأيه في العلماء وضيوف برضه في فضائيات وغيره والكل بيتكلم لكن في النهاية الدين ناخده من مين اللي انا بألزم بيه نفسي عشان بيقولوا لك مثلا قد يقول لك بعض الناس ان محمد حسين متشدد خليه متشدد ما تاخدش من محمد حسين نفسه كلام هو ما اسندوش مشايخنا لما علمونا انا لما اتعلمت عند المشايخ الكبار الشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن قعود والشيخ ابن جبرين المشايخ الكبار مشايخنا الكبار لما علمونا قالوا اياك اياك ان تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام إياك إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام من إمامي في هذه المسألة فلما أجي أقول لك أبو حنيفة مالك الشافعي أحمد دول الأئمة الأربعة الكبار المتفق عليهم اللي علموا الأمة يعني إيه فقه بعد الصحابة اشمعنى الأربعة دول أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد عشان كده في كل حاجة في كل حاجة بإطلاق هم الأئمة الأربعة دول لو الأئمة الأربعة دول أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد معاهم بقى ابن القيم وابن تيمية يبقى الموضوع ما فيش حد يفتح بقه انتهينا اللي بيفتحوا بقهم كتير لكن انا عايزك انت ما حدش يقدر يفتح بقه احنا النهاردة لما نيجي نتكلم في مسألة معلش اسمحوا لي نضرب مثال مثلا بمسألة اه حكم من امزى في نهار رمضان حكم القبلة والضمة والجسة حكم القيء الرعاف الحقنة الشرجية واللبوس اه كشف النساء واستنجاء النساء حكم المبالغة في المضمضة غبار الطريق بغاخة الربو الاستمناء والاحتلام الجماع عامدا او ناسيا كل المسائل دي فقهاءنا اتكلموا فيها وبتفصيل شديد جدا هذه التفاصيل التي ذكرها الفقهاء واحد يقول لك يطلع واحد من الشباب ومن الشباب السني ومن الاخوة الملتزمين وامام جامع وداعية مفيش دليل والامر على البراءة الاصلية طب وكلام العلماء ده نرميه في داهية كل يقول لك هو هيقول لك كل يا اخي يؤخذ من قوله ويرد لمن مالك اي حد يرد عليه كلامه طب مين اللي هيرد يعني كل يؤخذ من قوله ويرد الامام مالك بشر وممكن يغلط مين اللي يرد على الامام مالك ويقول للامام مالك انت غلطان يا امام انا محمد حسين ولا فلان ولا علان عايزين امام مالك تاني امام مالك كبير يقول للامام مالك ابن انس امام دار الهجرة يقول انت غلطان وكلام وكلامك ده مش هاخد بيه وطي الباب ده عشان انا سامع الصوت اللهم صل على محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم افهموني بقى عشان احكام الصيام هتدخل والمسألة في ايه عارف الخطر في ايه عارف الخطر في ايه يا اخي الخطر في ان الصيام رمضان فرض ومن افطر يوما من رمضان عامدا لم يقضه صيام الدهر وان صامه يعني اللي يفطر يوم واحد متعمد في رمضان لو فضل طول عمره لحد ما يموت صايم ما يقضيش اليوم ده واللي حطها في رقبة عالم واطلع سالم ضحكوا عليك وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء محدش هيشيل غلط عنك الكل هيتبرى منك إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب تقطعت الأسباب خلاص فلذلك أما تيجي يقول كده بتقول له يا رب ده فلان قال ربنا يقول لك أنا قلت لك اسمع كلام فلان أنا قلت لك اسمع كلام النبي طب يا رب ما أعرفش كلام النبي ما اتعلمتش ليه كلام النبي طب إحنا أنت عم الشيخ دلوقتي وص... حط إيدنا على حل أسمع كلام مين بتقول لي اسمع كلامك أنت محمد حسين بس لا ما بقولكش كده انا بقول لك اسمع كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طيب مسألة ما فيهاش حديث ولا آية يبقى كلام الفقهاء الكبار ليه اشمعنى الفقهاء الكبار لأن النهاردة واحد سأل أحد السلف لماذا كلام, النفو... كلام السلف أنفع من كلامنا قال لأنهم كانوا يتكلمون لعز الإسلام ونحن نتكلم لعز النفوس النهاردة بيتكلم عشان يقول انا رأيي كذا انا بقول كذا الموضوع فيه كذا وكذا فلان بيقول كذا وفلان بيقول كذا وانا بقول كذا عز النفوس اما السلف الإمام مالك قعد آخر سنتين في حياته ما يخرجش من باب بيته ما بيتكلمش الإمام مالك اللي بيقول أتحسبون أن عيني تقر بكلامي كيف وأنا أعلم أن الله سائلي عنه يوم القيامة والإمام أحمد والإمام حنيفة والإمام الشافعي مفيش بشر النهاردة مسلم يقدر يقول لي فلان أعلم من الإمام أحمد أيا كان فلان ده بعد الإمام أحمد أو فلان أعلم من الإمام الشافعي الأئمة دول الإمام أبو حنيفة من الأكابر الإمام الشافعي يقول كل الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة الإمام أبو حنيفة لما جه بعديه تلاميذه محمد بن الحسن الشيباني و... وأبو يعقوب جمعوا فقهه ودونوه واستدلوا عليه وفرعوا منه لما تقرا كتب الفقه تستمتع تستمتع بأحكام يعني أحكام شرعية تقول سبحان من علم هؤلاء هذا العلم للأسف الشديد النهاردة ما حدش بيتعلم العلم ده الكل يقول فلان قال وفلان قال وفلان قال وفلان قال وبقى ديننا فتاوى وبس فين العلم ان احنا ندرس علم الكلام ده انا قلته كتير ومن زمان ان انا لما ادرس فقه اتعلم فقه افهم فقه ده موضوع غير اما اسال في مساله يعني اقول لكم ايه لما اقول الطهاره العلماء يقولوا الطهاره هي رفع الحدث وازاله النجس يعني ايه الطهاره يعني ايه رفع يعني ايه الحدث يعني ايه ازاله يعني ايه النجس لما افهم الكلام ده وبعد كده اقرا في بقيه الابواب افهم فقه يبقى في فهم النهارده محدش فاضي يفهم دين هو عايز يسال يا شيخ نسيت وكلت يجوز اه يجوز طب سلام عليكم خلاص وخدها وراح قال لي تاني ده سالت شيخ فلان يجوز قال يجوز وهو مش فاهم يعني ايه يجوز ويعني ايه لا يجوز يعني ايه يجب ويعني ايه يباح واحد بيسألني يجوز ان انا البس زوجتي النقاب قلت له يجب يجوز ان انا اجبر زوجتي على لبس النقاب فقلت له يجب فعايزه يفهم يعني ايه يجب ان انا اجبر زوجتي انها تلبس النقاب يجب ان انا اجبرها لان انا مسؤول عنها يجب ان انا اجبر بنتي رغم انفها انها تلبس النقاب يجب كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الشاهد انا عايز ارجع تاني الامام ابو حنيفه الامام مالك الامام الشافعي الامام احمد بن حنبل الائمه الاربعه المتبوعون هؤلاء الائمه اصحاب الفقهاء اصحاب الفقه هم دول الفقه والناس دول لما كانوا بيجوا بيتكلموا في مسألة عليهم رحمة الله وبركاته ما كانوش بيدوروا على دليل المسألة ده كانوا بيتكلموا من شمول الدين من فهم الدين لما تروح كتب الفقه وتقرا شروط المجتهد شروط الاجتهاد الإمام المجتهد كم شرط تعرف الأئمة دول إيه يعني إيه اجتهدوا يعني إيه بقوا أئمة مجتهدين هي دي القضية النهاردة لما تفهم مين الأئمة دول وتعرفهم يبقى كلامهم على العين والرأس لأنهم زي لك كده مش واحد بيتكلم في مسألة لا ده إمام بيتكلم في دين فلما نيجي النهاردة مثلا مثلا في حكم القبلة للصائم تلاقي حديث كان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم حديث سيدة عائشة وأيكم يملك إربة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربة الفقهاء لما يجوا يتكلموا في موضوع القبلة ما بيتكلموش في الرسول قبل وهو صائم خلاص انت هتخالف النبي ما النبي قبل وهو صائم اهو وانما بيتكلموا في ايه ان القبلة دي هتسبب ايه واحد بيقبل مراته هل هتسبب ان هذا الرجل تسور شهوته ولا ما تسببش طب لو ثارت طب لو ما ثارتش طب في باب اسمه سد الذرائع وهكذا يبقى بيتكلموا في فقه دين مش فقه مسألة أو جزئية تعالوا حلقة الليلة أو حلقة النهاردة هذه الحلقة ملخص مفيد لأحكام الصيام بسرعة كده رمضان داخل وخلاص كل سنة وانتم طيبين أوشكنا وده احنا صايمين فنيجي على أحكام صيام رمضان كل سنة وانتم طيبين وربنا يتقبل منا ومنكم صوم رمضان فرض ركن من أركان الإسلام لقول الله جل جلاله فمن شهد منكم الشهر فليصمه هو مندوب لمن يباح له القصر ولمريض يخشى الضرر انا مسافر اسكندرية 260 كيلو وشرط السفر انه يكون سفر طاعة لان الرخص لا تناط بالمعاصي يعني واحد رايح يصيف ويقعد على البحر ويتفرج على النسوان ويسمع مزيكا ويرقص لا يباح له قصر ولا جمع ولا فطر ولا حاجة خالص من احكام السفر ليه لان السفر معصية امال مين اللي يباح له القصر اللي مسافر مسافة اكتر من 86 كيلو مسيرة يوم وليلة اكتر من 86 كيلو ومسافر لمدة اقل من اربعة ايام لان اكتر من اربع ايام يبقى مقيم اسمع تاني الضوابط دي مش من عندي بقول لك ده كلام الفقهاء الكبار بقى ده كلام الفقهاء الكبار اللي بيأصلوا المسألة مش على هواهم المسألة مسألة دين أنا النهاردة كلمة سبحان الله العظيم شيخ الإسلام تيمية له اجتهادات وعلماء علماء علماء المذهب الحنبلي بيقولوا ان شيخ الاسلام مجتهد لنفسه مش مجتهد في الم... او مجتهد في المذهب عشان كده لما بعض فقهاء المذهب الحنبلي يقولوا ايه انه اذا روى الشيخ الاسلام ابن تيميه عن المذهب فهي لنفسه بيجتهد فله اجتهادات بيخالف فيها المذهب مثل ان الطلاق لا يقع اذا كان في حيض او نفاس او في طهر مسها فيه اللي هو بيقولوا عليه الطلاق البدعي الفقهاء الاربعه لان الطلاق البدعي يقع وهذه هي الحقيقه لكن تفاجئ ان واحد بقى يقول لك شيخ الاسلام تيميه وياخد قوله في النقطه دي في موضوع السفر كل ما يطلق عليه مسمى السفر وده برضه بخلاف قول المذاهب الاربعه المذاهب الاربعه بيقولوا مسيره يوم وليله واحنا بنقول دايما ان الكلام ده هو الصحيح مسيره يوم وليله ليه لان مسيره يوم وليله ده كلام منضبط شرعا والرخص لا تترك لاهواء الناس يعني انا دلوقتي جاي من ال مثلا من الجيزه لاكتوبر او من ميدان لبنان لاكتوبر واحد يقول لك واحد قال لي كده قال ده سفر لان ده ضرب في الارض بمشي العربيه بتضرب في الارض يبقى 26 كيلو دول سفر 26 كيلو سفر من ميدان لبنان لاكتوبر بياخدوا ربع ساعه 15 دقيقه يبقى ده سفر ده كلام يرضي ربنا لكن لما تبقى تترك الامور على الهوا بقى كل واحد يقول اللي هو عايزه وكل واحد يعمل لكن الفقهاء لما يضبطوها مسيرة يوم وليلة والكلام ده انا قلته قبل كده جبتوها منين لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر مسيرة يوم وليلة بغير ذي محرم فرتب على مسيرة يوم وليلة حكم شرعي فيؤخذ هذا الحكم الشرعي هنا لانعدام الحكم الشرعي هناك وسمى مسيرة يوم وليلة سفر يبقى هو ده السفر أما الحديث كان يقصر من ثلاثة برد هو مس... السفر طويل بس بعد ثلاث برد بعد ما يفارق بيوت أهله يبدأ يقصر وانتهت قضية السفر المهم إيه نرجع تاني إن الصيام فرض على كل المسلمين رجالا ونساء لكنه مندوب مستحب لمين مسافر واحد مسافر يسافر ولا ما يسافر يصوم ولا ما يصومش يستحب له انه يصوم كنا نسافر مع رسول الله الحديث في صحيح البخاري كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على الصائم مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيستحب الإنسان يصوم أيضا مريض يباح للمريض أنه يفطر ويستحب له أنه هو يصوم لو صام يبقى أفضل له يستحب ما يقدرش يصوم يباح له الفطر ابتداء انتهينا عشان كده لما نيجي نتكلم عن بخاخة الرب ونقول تفطر ولا ما تفطرش علماءنا يقولوا تفطر طب ده مريض ما يفطر يفطر يعني يفطر ياكل بقى ويشرب ومريض واذا كان لا يرجى برؤه يكفر اذا كان يرجى برؤه ويقدر يصوم ايام في الشتاء وغيره يقضي الدين واسع ويسر بس بانضباط مش باهواء يبقى فرض على الكل يستحب لمسافر ومريض يباح لحاضر سافر اثناء النهار واحد سافر الساعة 10 الصبح يفطر ولا يصوم يباح له انه يصوم ويباح له انه يفطر ويباح للحامل والمرضع الحامل اذا كان الصيام سيضر بالحمل او يضر بها يجوز لها الافطار ويجوز لها الصيام والمرضع يجوز لها الافطار ويجوز لها الصيام اذا خشيت الضرر ويحرم على الحائض والنفساء يبقى الصيام بتدور عليه أربعة أحكام قد يكون فرضا على كل المسلمين والمسلمات وقد يكون مندوبا للمسافر والمريض وقد يكون مباحا لحاضر سافر أثناء النهار والحامل والمرضع وقد يحرم وقد يكون حراما يحرم على الحائض وعلى النفساء متى يجب صيام رمضان عند رؤية هلال رمضان قال سبحانه فمن شهد منكم الشهر فليصوم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته طيب بيدخل رمضان والناس يقعدوا يتكلموا نصوم مع السعودية ولا نصوم مع مصر ولا نصوم مع ولا نصوم مع مين وخلاصة الكلام في هذه القضية الطويلة ده كلام فقهي ملوش علاقة بأي حاجة تانية الكلام الفقهي ان بتختلف المطالع ولكل دولة مطلعها ده الكلام الفقهي اللي في الكتب كلام المشايخ كلام العلماء ان سوريا لها مطلع مثلا دي بلاد الشام يعني ومصر لها مطلع وبلاد الحجاز السعودية لها مطلع كل بي- بلد لها مطلع الكلام ده كان على ايام الفقهاء خلاص و- وحتى الان كل بلد لها مطلع لكن كيف لو اتفق المطلعان يعني لو قلنا السعودية ومصر النهاردة يعني الهلال لو ظهر في السعودية سؤال سؤال سؤال ل- سؤال للعقلاء الهلال لو ظهر في السعودية يبقى ظهر في مصر ولا ما ظهرش بالعقل كده يبقى ظهر من باب اولى طيب لو هم النهاردة قالوا شفنا الهلال وهنا مصر قالوا لا ما شفناش مين تلزمه يعني يلزمهم انهم ما يصوموش لان احنا دلوقتي احنا الاثنين هلالنا واحد اذا ظهر هنا يبقى ظهر هنا يعني الظهر في مصر يبقى ظهر في السعوديه والظهر في السعوديه يبقى ظهر في مصر لو هم قالوا ما شفناش السعوديه قالوا ما شفناش هلال ومصر قالوا علماء قالوا شفنا الهلال يلزم السعوديه يصوم يبقى اللي شاف حجه على اللي ما شافش طب إن حال آه، دون رؤية الغلا- الهلال غيم أو قتر قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين حكم الصيام قلنا تدور عليه أربعة أحكام متى يجب عند رؤية الهلال ثلاثة شرط وجوب الصيام احنا عندنا حاجتين يا شباب شرط صحة وشرط وجوب شر- شرط وجوب وشرط صحة يعني ايه الشرط الاول الشرط هو ما لا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم يعني ايه ترجم طب صلي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم نقول ان الوضوء شرط صحة الصلاة مثلا فالانسان المتوضي ما يلزمش منه انه صلى لكن لو مش متوضي يلزم منه انه ما صلاش يعني لو واحد وقف واستقبل القبلة ورفع ايديه وكبر الله اكبر وقرأ الفاتحة وركع وسجد وادى الصلاة وسلم من غير ما يتوضا تبقى صلاته ايه يبقى ما صلاش يلزم من عدمه العدم ما توضاش يبقى ما صلاش من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة لو واحد ما استقبلش القبلة يبقى ما صلاش ده شرط الصحة شرط الوجوب مثلا شروط الوجوب من شروط الوجوب انه شرط يجب على مين لا يجب الا عند عند توافر الشرط يجب على مين الص... تجب على مين الصلاة صلاة المغرب مثلا عند دخول الوقت يعني دلوقتي تجب صلاة المغرب لا ما تجبش شرط وجوبها دخول الوقت مثلا من شروط الوجوب العقل فلا تجب على مجنون من شروط وجوبها الإسلام فلا تجب على كافر وهكذا يبقى في شرط وجوب وشرط صحة شرط الوجوب زي دخول الوقت يعني صيام رمضان لا يجب إلا إذا ظهر الهلال صلاة المغرب لا تجب إلا بعد الأذان البلوغ العقل الإسلام دي شروط وجوب شروط صحة زي الوضوء في الصلاة يعني واستقبال القبلة وستر العورة دي شروط صحة العلماء ترددوا في مسألة النية هل هي شرط ولا ركن ولا فرض مش موضوعنا دلوقتي شروط وجوب الصيام شرط الوجوب يجب على من يعني فرض على مين مسلم فلا تجب على كافر وخلينا بقى نقول للي ما بيصليش انت مسلم ولا انت مسلم ولا طب ما بتصليش ليه قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة مسلم ولا مسلم وموحد بالله يبقى تصلي الإسلام اتنين البلوغ لأن التكاليف الشرعية لا تجب إلا على البالغ البلوغ ان الولد يحتلم وان البنت تحيض دي علامة البلوغ العلامة الواضحة الصرف الصحيح والصيام العلماء اتكلموا فيه لأن الصلاة بتجب على الولد من عشر سنين سواء بلغ أو ما بلغش مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وبين سبع وعشرة في الفقه بيسموه المميز اسمه ايه المميز غلام مميز مميز يعرف يميز بين الاشياء بين الصح وبين الغلط بين يعني يميز في الدين لكن في فرق بين المميز والبالغ زي قلنا البالغ الولد البالغ اللي هو الولد اللي عنده كام مش اللي عنده كام اللي احتلم البنت اللي عندها كام البنت اللي حاضت يبقى كده بلغ قالوا قياسا على الصلاة يجب أن نأمر أولادنا بالصيام من سبع ونضربهم عليه لعشر قياسا على الصلاة وسائر الأركان نأمر ولادنا بالصيام واستدلوا بحديث أنه أيام ما كان أو الصيام بدأ بفرضية يوم عاشوراء أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسأل فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى قال نحن أولى بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه لما كان الصيام يوم واحد في السنة فرض كانوا بياخدوا أولادهم المسجد ويعملوا لهم العروسة اللعبة من العهن من الصوف يقعدوا الأولاد يلعبوا ويلهوهم طول النهار حتى الأطفال الرضة يصوموه لذلك عود ولادك على الصيام تعودوا الطاعة فإن النفوس إذا تعودت الطاعة ألفتها أحبتها اشتاقت إليها عايزين نعود البنت من سن أربع سنين أول ما تقف على رجليها إنها تلبس خمار إنها تلبس إسدال إنها تقف على السجادة وتصلي عايزين نعود الولد من سن اربع سنين اول ما يقف على رجليه انه يروح المسجد انه ما, ما يرتميش في احضان النساء اي نساء ولا البنت ترتمي في احضان الرجال عايزين نعودهم على الحياء تعويض الاولاد على الحياء على الصلاة على الصيام على القرآن على حب الدين على ال- على الحشمة على الأدب واحترام الكبير وإكرام الكبير وتوقير العلماء وحب العلماء ومعرفة العلماء أنا فاكر جدي الله يرحمه الشيخ يعقوب عليه رحمة الله وبركاته كان يضربني لو سألني مين اللي بيقرأ في, في الإذاعة كنا حافظين ان يوم الجمعة الشيخ مصطفى اسماعيل القرآن بتاع من 8 ل 8 ونص في البرنامج العام يوم الجمعة الشيخ مصطفى اسماعيل يوم السبت الح... ال- الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ويوم الحد الحصري ويوم الاثنين محمد رفعت ويوم الثلاث البهتيمي ويوم الاربع المنشاوي ويوم الخميس آه، شعيشع ي- يحفظنا يحفظنا حفظ لازم تعرف المشايخ الشيخ عبد الحليم محمود بتاع الفقه والشيخ فلان آه، عر- لازم تعود ولادك انهم يختلطوا بالعلماء ده الشيخ فلان وده الشيخ فلان وده بيقول كذا وده بتاع كذا وده تسمع منه كذا وتعمل وراه كذا وده تحب وده لازم تع- تعود ولادك عيش ولادك في دين يعيشوا في دين يحبوا دين وينشأوا في دين فإذا نشأوا يألفون الطاعة ويألفون وجوه المشايخ ويألفون المساجد ما يبقاش صعب عليهم ويشق عليهم وكل دي حماية وصيانة النهاردة الشباب الم- المتقطع الدايخ الداير بتاع الفتن بتاع البنات والرقص وال... والبانجو والهيروين والشم ابائهم بيبكوا دم والحقني يا عم الشيخ طب الحقك هعمل لك ايه هعمل ايه كلمه اكلم مين ما هو الولد ما بيحترمنيش ولا بيسمع مني ليه لان ما يعرفنيش يعرفني منين إيه؟ لازم لما نعود ولادنا ونربيهم يبقى لهم الدين عصمة فلذلك عايزين نعود ولادنا الصيام من صغرهم من سن خمس سنين ست سنين نعوده يصوم يوم لحد العصر ويصوم يوم لحد الظهر ويصوم يوم آه، ويفطر يوم ويصوم يومين ويفطر يوم ويصوم يوم ويفطر يومين لحد ما يتعود ويصوم هو يحب الصيام لوحده يحبه من نفسه يبقى الإسلام اثنين البلوغ ثلاثة العقل فلا يجب على كافر ولا صغير ولا مجنون لحديث رفع القلم عن ثلاثة قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبي حتى يكبر القدرة عليه شروط وجوب الصيام أربعة الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة عليه فمن عجز لكبر او مرض لا يرجى برؤه افطر واطعم عن كل يوم مسكينا الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين العلماء يقولوا منسوخة بقول الله جل جلاله فمن شهد منكم الشهر فليصم على الذين يطيقونه يعني ما يقدروش عليه سيدنا عبد الله بن عباس له رأي آخر بيقول إن الآية دي مش منسوخة وإنما صحيحة في الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب ارزقنا حسن الخاتمة اللهم إنا نعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر اللهم اسبق بنا الفتن اللهم إذا أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمارنا أواخرها ارزقنا حسن الخاتمة ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا يا رب يا رب يا رب اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم واجعل اللهم شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية اللهم ارفع البلاء وأنزل الشفاء يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا آمين آمين آمين وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين رجل كبر في السن عنده ستين سبعين سنة ما بيقدرش يصوم في ستين وسبعين وثمانين وتسعين بيقدر يصوم لكن نفترض واحد ما بيقدرش يصوم راجل كبير اه او مريض مرض والعياذ بالله بالزهايمر اللهم اشف مر كل مريض مسلم او امراض الكبر امراض الشيخوخه او الامراض اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم الامراض التي لا يرجى برؤها يعني مش ما مالش شفائها والعياذا بالله اسال الله ان يشفي كل مريض مسلم يا رب سرطان الكلى الحاجات دي كلها اللي اللي المريض الذي تمكن منه المرض ولا يرجى ان هو ربنا يشفيه فيقضي يطعم عن كل يوم مسكين ادم هو مش هيقدر يقضي لكن لو امرأة ايام الحيض الاسئلة دي اللي هتيجي معانا بقى المرة الجاية ان شاء الله باذن الله تعالى لان المغرب على وشك هو المفروض الناس تقوم تستعد لصلاة المغرب من دلوقتي آه امرأة حاضت كانت ولدت السنة اللي فاتت في رمضان فما صامتش ال 30 يوم وبعدين دخلت في مرحلة الرضاعة وما صامتش لحد دلوقتي هي غلطانة وآثمة انها لم تقضي خلال السنة لكن تعمل ايه تطعم لا ما تطعمش عليها الصيام طب مش هتقدر تقضيهم خلاص النهاردة قربنا على 10 شعبان ورمضان داخل مش مش هتقدر تصوم الايام دي يبقى عليها تصومهم بعد رمضان يعني ينفع تصوم السنة الجاية اه ينفع هم في رقبتها لحد ما تموت يعني ما ينفعش تطعم لا ما ينفعش تطعم ده كلام نهائي يا شيخ ما تسألنيش السؤال ده تاني اي كلام بقوله لك يبقى هو ده الكلام النهائي ماشي اتفقنا من غير زعل اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وبرضه بقول من غير زعل حلوه من غير زعل دي ان بعض الناس بتزعل طب انت زعلان مني ليه ان انا بقول لك الحق ولا زعلان منك عشان انت بتقول والناس بتقول حاجات غيرك طب تزعل مني ليه يعني انت شوف الحق فين واتبعه ومش عاجبك الحق انت حر اعمل ايه لكن من غير زعل ما تزعلش مني انا بحبك وانت حبني نحب بعض من غير ما نزعل مع بعض حتى لو اختلفنا في مسألة ولا في 100 مسألة ولا في 1000 مسألة برضه ده ما يمنعش ان احنا نحب بعض نسأل الله عز وجل أن يهدي قلوبنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آه يبقى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين الشيخ الكبير المريض الذي لا يرجى برؤه آه يبقى عليهم القضاء شروط صحة الصيام ستة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة خمسة ستة اه اول شرط من شروط صحة الصيام الاسلام فلا يصح من كافر يعني لو واحد كافر يهودي او نصراني وقال لك اصوم في رمضان شغال مع مسلمين ويصوم ما يصحش الا اذا تشهد واعتقد هل شهادة الحق اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله و اعتقد فرضية الصيام من صام رمضان ايمانا واحتسابا اثنين انقطاع دم الحيض ثلاثة انقطاع دم النفاس كثير من النساء بيشق عليها اثناء الحيض انها تفطر ومشاكل النساء وانا ما بحبش اخوض في الموضوع ده المحرج لان المفروض ده النساء يتكلموا فيه مع بعضهم فقهيا في مسألة ان في نقطتين بينزلوا قبل الحيض في نقطتين بينزلوا بعد الحيض الكلام ده ضابطه الكلام محتاج تفصيل ومحتاج دقة في التشخيص ومحتاج فقه في الحكم لأن مسألة ان امرأة تفطر تبطل صلاة او تصوم وتصلي دي احكام شرعية خطيرة خطيرة قد تصل الى حد الايمان والكفر فلذلك لابد ان المسائل دي تنضبط انا شايف المسائل دي برضو اليومين دول مبهوقه كده عند النساء ان ايه مش مهم لا ما يجراش حاجه زي بعضه خلصي مستعجله لا احنا هنقول ايه كنا لا نعد الصفرة والكدرة في غير زمن الحيض شيئا يبقى لابد لكل امرأة من ان تعلم بيقين مدة حيضها وبداية الحيض ونهاية الحيض ولون الدم ورائحة الدم فرض فرض شرعي ان المرأة تتعلم دول اول البنت ما تبلغ لازم تعرف ان الحيضة بتبدأ ازاي وبتنتهي ازاي وبتاخد كام يوم ولون دمها ايه وريحته ايه عشان تعرف بقى بعد كده الدم اللي نازل ده حيض ولا استحاضة ولا دم علة عشان نفرق تصوم ولا ما تصومش تصلي ولا ما تصليش ده دين مش بالبركة دي بلطجة احكام شرعية دقيقة ينبغي ان ناخدها بدقة لان ده دين دين واحد الاسلام اثنين انقطاع دم الحيض ثلاثة انقطاع دم النفاس في حاجة اسمها القصة القصة البيضاء لابد ان ترى القصة البيضاء انقطاع الدم الحيض والنفاس اربعة التمييز اللي هو احنا بنقول عليه البلوغ او في فرق بين التمييز والبلوغ التمييز مش هو البلوغ لكن بنقول ان الصيام يجب عند التمييز كما تجب الصلاة خمسة العقل لان الصوم امساك مع نيه والمجنون والمغمى عليه لا يستطيع أن ينوي ستة النية النية النية آه شرط صحة في مذهبنا في مذهب الحنابلة شرط صحة من شروط صحة الصيام بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل اللي ما نواش بالليل صيامه مش نافع في صيام رمضان اما في النوافل فيجوز ان انا انوي لحد الظهر اما في صيام رمضان لازم ابيت النية من بالليل وزي اقول لك هتسمع كلام كتير ينفع ت... ينفع تنوي نية واحدة رمضان كله ناوي تصوم رمضان 30 يوم لله العلي العظيم ينفع ان انت مش مهم تنوي يا عم ادام اتسحرت يبقى ده نية ادام قمت ورحت صليت الفجر وعارف ان احنا في رمضان وبكره صيام يبقى دي نية سيبك من الكلام ده كله لازم تنوي النية محلها القلب مش تلفظ ما اقولش نويت اصوم بكره الاثنين يوم من ايام رمضان فرضا علي لله العلي العظيم حاضر البلد لا الكلام ده بدعه امال اقول ايه ما تقولش حاجه من جوه قلبك تنوي ان انت هتصوم بكره فريضه رمضان تنوي كده النيه شرط صح اليوم اللي انت ما نويتش فيه الصيام مش هيحتسب الدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ليس لك الا ما نويت طيب لو واحد بالليل الساعة 11 بالليل نوى انه هيصوم بكره وكل وقال لك انا هنام واقوم على صلاه الفجر واروح اصلي الفجر وهو بيتقلب قام شرب قام كل جامع زوجته ما يجراش حاجه لا يضر الصيام ولا يضر النية خلاص ادم هو نوى من الساعة 10 بالليل من الساعة 11 بالليل من 12 بالليل قبل ما ينام نوى انه يصوم لو اتى بعد النية بما ينافي الصيام لا يضره ولا يفسد النية لان ربنا سبحانه وتعالى اباح الاكل الى طلوع الفجر الصيام له ركن واحد الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس لقول الله جل جلاله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل طب سنن الصيام بسرعه تعجيل الفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال امتي بخير ما عجلوا الفطر واخروا السحور ومش معنى تعجيل الفطر ان احنا نحط بقى الطبيخ والرز والفاكهه ونقعد ناكل للعشاء لا تعجيل الفطر ان على تمره وميه واروح اصلي المغرب في في المسجد وارجع بقى اكل زي ما انا عايز الى اذان العشاء مفيش مشكله تعجيل الفطر انك انت تفطر مش ان انت تاكل تعجيل الفطر اثنين تاخير السحور ان يبقى السحور قبل اذان الفجر مباشره ودي علامه خيريه الامه ثلاثة زيادة أعمال الخير في رمضان القراءة القرآن والذكر والصدقة وقيام الليل أيضا قولك من مستحبات الصيام لمن شتمك إني صائم إني صائم قولك عند فطرك اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت أو تقول ذهب الظمأ وابتلت العروق بالماء ووجب الأجر إن شاء الله أن تفطر على رطب فإن لم تجد فعلى تمر فإن لم تجد فعلى ماء مكروهاته يكره آه للصائم آه أشياء أن يتعرض لما يفطره مثل ترك بقايا الطعام بين أسنانه مثل آه جمع ريقه وبلعه الأذان أذن المغرب وأنا كنت عايز أقول لكم مبطلات الصيام وهي 12 شيء يبطل الصيام 12 شيء يبطل الصيام فبإذن الله تعالى ألقاكم اللقاء القادم عشان المغرب بيأذن وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته على فكرة إن شاء الله أنا عايز الحلقة الجاية بتاعة الأسبوع الجاي إن شاء الله الأربع الجاي بتاع كيف وأخواتها الأربع الجاي تبقى إن شاء الله من خمسة ونص لستة ونص أنا عايز كده أرجو أن هي يتم ترتيبها على كده بإذن الله تعالى أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته